السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز العرش ياه العرش يا اخوانا العرش ده أك- اضخم مخلوق في الكون كله ال 160 مليار سنه ضوئيه اللي العلماء رصدوهم بالتلسكوبات ما يجوش شيء في السبع سماوات والسبع سماوات ما يجوش شيء في الكرسي والكرسي ما يجيش شيء في العرش اهتز العرش يا ترى اضخم مخلوق في الكون اهتز ليه يا ترى ليه اسمع امسكي قلبك من فرح الرب عز وجل بموت سعد بن معاذ لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل ايه ده يا جماعه هو العرش عارف سعد بن معاذ هو العرش عارف الصالحين هو الكون عارف الصالحين ياه هو العمل الصالح بيرفع للدرجه ديت يخلي الكون كله عارفك الكون كله بيحبك الكون كله عارفك وبيحبك في الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا تعالوا نعيش في جنة قول الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يا نار كوني بردة آية عجيبة تملى القلب بالفرح يا جماعة متخيلين المشهد معايا سيدنا إبراهيم محطوط في المنجنيق وبيستعدوا القصف في النار والطيور اللي بتعدي جنب النار بتقع محروقة فيها والنمرود قاعد في قلعة بعيدة لأن النمرود ما يقدرش يقرب من النار والجماهير الكافرة بتهتف بالموت لإبراهيم اللي حطم الآلهة بتاعتها وأم إبراهيم واقفة مستنية تستلم حتة فحمة يقولوا لها ده اللي اتبقى من ابنك وملائكة السماوات بتجأر وبتقول يا رب إذن لنا أن ننقذ إبراهيم متخيلين المشهد الرهيب المرعب دهوت وفي وسط هذا المشهد يتكلم الله من أجل إبراهيم خاصة يكلم النار يا نار مش أي نار النار ده هي بس يا نار كوني بردا وسلاما معجزة غيري سنتك انا خلقتك بتحرقي ما عدتيش تحرقي المعجزة التانية على ابراهيم مش على اي طير معدي مش على اي حد تاني على ابراهيم بس الآية دي يا جماعة يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بتملى القلب بثلاث معاني جبارة بثلاث معاني تملى القلب فرح بيك يا رب المعنى الاولاني حب الكون للصالحين وحنان الكون على الصالحين على ابراهيم هي النار عارفه ابراهيم من محمد من احمد الكون عارف الصالحين يا جماعه فما بكت عليهم السماء والارض السماء والارض عارفين الصالحين وعارفين الناس اللي عايشين عشان ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيقول للسيده مريم وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك عليك انت النخله عارفه مريم رطبا جنيه وفي قراءه الساقط وفي قراءة تسقط تسقط يعني النار عارفة السيدة مر... ال... ال... النخلة عارفة السيدة مريم هو كون عارف الصالحين يا جماعة سيدنا سليمان لما كان معدي بالجيش بتاعه النملة بتقول للنمل لا يحطمنكم سليمان لا يحط... هي النملة عارفة سليمان من احمد هو كون عارف الصالحين بالمنظر ده لما ربنا كلم السحابة وقال لها اسقي حديقة فلان هي السحابة اللي في السماء عارفة الصالحين السحابة اللي في السماء عارفة الصالحين وعارفة الأراضي بتاعت الصالحين وتفرح إنها تروي أراضي الصالحين إيه المعاني الجبارة دي يا أخوانا النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم النار عارفة الصالحين الجنة وأزلفت الجنة للمتقين الجنة عارفة الصالحين اشتقت الجنة لثلاثة الجنة عارفة الصالحين يا جماعة إيه المعاني الجبارة دي سيدنا موسى والخضر لما راحوا للقرية الظالم أهلها اللي مرضوش يطعموهم ربنا بيقول في سورة الكهف فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض يريد أن ينقض لغضب غضب للخضر والموسى هو الجدار جدران البيوت عارفة الصالحين جدران البيوت عارفة الناس أولياء الله الصالحين إيه المعاني الجبارة اللي القرآن والسنة بيتكلموا عنها ده يا جماعة الحجر والشجر عارفين الصالحين حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حرب آخر الزمان بين المسلمين واليهود فينطق ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتله الحجر والشجر عارفين المسلم وعارفين اليهودي يا جماعة الشمس عارفة الصالحين لما يوشع وقف وبص للشمس وقال لها أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم أوقفها علينا الشمس عارفة الصالحين المفاجأة الكبرى أضخم مخلوق في الكون الحديث اللي صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ها لما مات سعد بن معاذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لم ينزلوا الأرض من قبل لما يكون في ميت مهم قوي بيجي وفد من رئاسة الوزراء يشيع جنازته يشارك فيها تخيلوا جنازة سعد بن معاذ نازل وفد من ملائكة السماء تشيعها الملائكة عارفة الصالحين الحديث اللي يطير القلب يا جماعة إن, للم... إن للمساجد أوتادا هم أوتادها اللي هم الناس اللي بيعبدوا ربنا في المساجد كتير اللي بيقعدوا جلسة الضحى كل يوم إن للمساجد أوتادا هم أوتادها لهم جلساء من الملائكة جلساء إذا غابوا سألوا عنهم الملائكة تسأل عنهم إذا كانوا مرضى عادوهم إذا كانوا في حاجة أعانوهم من الآيات اللي بتزلزل قلبي أصحاب الكهف لما ناموا وربنا بيقول وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين الشمس عارفاهم وعارفة كهفهم وفي عز النهار تبعد عنهم عشان ما تحرقهمش وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وعند الغروب تديهم شوية نور عشان الإنسان محتاج ثلاث دقايق شمس في اليوم عشان تفاعلات الجلد وفيتامين دي و... إيه ده يا جماعة كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط الكلب عارفهم يا اخوانا وعنده حنان عليهم الكون كله يعرف الصالحين ده المعنى المذهل الاول المعنى المذهل الثاني ان ربنا يقدر يغير السنن للمؤمنين ان ربنا ممكن يخرق العوائد عشان الصالحين ليه ربنا خرق العوائد لابراهيم ليه خذوا يقين ابراهيم تنبت لكم في القرن الواحد والعشرين جنة النعيم خذوا تضحية إبراهيم خذوا دعوة إبراهيم خذوا جهاد إبراهيم خذوا عبادة إبراهيم تنبت لكم في التوتر والاكتئاب والسرطان والفشل الكلوي وكل فقر العصر جنات النعيم لأنه قال حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله يعني كفاية علي أنت يا رب كفاية عليا زي عثمان بن مفعون لما رد جوار المشرك اللي كان بيحميه في مكة فقام الكفار ضاربينه بوظوا له عينه فالراجل جاي بيقول له كانت عينك غنية عما أصابها قال له لا بل عين الأخرى فقيرة إلى ما أصاب أختها في الله لا جوار الله أعز حسبي الله ونعم الوكيل نعم الوكيل ديت انا مش هقول على دكتور نعم الدكتور الا لو كنت جربته ان الواحد يتكلم عن ربنا من معاملته لربنا مش من كلام قراه عن ربنا مش من كلام سمعه عن ربنا معاملتك لربنا تقدري تقولي عن ربنا منها ايه معاملتك لربنا فهمتك ايه من ايات القرآن عن الله اعظم تفسير لايات القرآن عن الله هو معاملة الله تشوفها واقع قدام عينيك الحاجة الثالثة المبهرة في الايه يا جماعة ان لما ربنا قال للنار ما تحرقش ما حرقتش ان الكون كله عارف ربنا عبوديه الكل لله الكون عارف مين اللي خلقه الكون عارف ربه الكون كله عارف ان رب الله يا وصف القرآن لمشهد الشمس وهي رايحة تسجد تحت عرش الله والشمس تجري لمستقر لها النبي هو اللي قال عليه الصلاة والسلام لما قال أتدرون أين أين تذهب الشمس تذهب لتسجد تحت عرش الله وقرأ والشمس تجري لمستقر لها كلمتين يخلعوا القلب تجري يعني زي العبد اللي بيجري بشوق بيجري بلهفة الشمس مشتاقة لربنا لمستقر لها مفيش استقرار غير لما تسجد مفيش استقرار هتحس بيه في حياتك لو عايز تعالج التوتر اللي عندك عالجه بالسجود السجود هو سر الاستقرار في النفسية سر الاستقرار في الحياة لمستقر لها ده القرآن بيتكلم عن الشمس يا جماعة من الآيات اللي بتزلزل قلوبنا كلنا ويسبح الرعد بحمده رعد تخيل كده بلطجي في الحتة عندكم راعب الناس كلها والكل مرعوب منه فانت ماشي مرة في شارع لقيت البلطجي اللي رعب الناس كلها موطي على جزمة واحد قاعد يبصها ويقول له ارحمني هتبقى مفزوع هو مين اللي اخضع البلطجي ده ولله المثل الاعلى يا جماعه الرعد الناس كلها مرعوبه منه تخيل يطلع صوت الرعد صوت كائن بيجأر بكلمه سبحانك صوت كائن بيجأر بالتسبيح لله وصف القرآن لمشهد لحظة نزول الوحي وأثر ده على الكون وصف يخلع القلب في أول سورة الشورى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وسيدنا جبريل نازل بكلمة قال الله اللي لما بتسمعها المتبرجه تقول لا مش هتحجب اللي لما نسمع ايات تحريم الربا نقول لا هنتعامل بالبنوك الربويه شوفوا الكل لما بتنزل كلمه قال الله بيحصل ايه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن السماوات هتنهار والملائكه يسبحون بحمد ربهم وملائكه السماوات السبعه بتجأر بالتسبيح في نفس واحد عشان نزول كلمه قال الله اللي احنا ما بنسمعهاش اللي احنا ما بنطبقهاش اللي احنا ما بنستسلمش ليها وصف القرآن لغضب الكون عشان ربنا سبحانه وتعالى وعشان انتهاك حرمات ربنا في اخر سورة مريم تكاد السماوات يتفطرن منه من اقوال النصارى على الله والعياذ بالله تكاد السماء تتفطر تكاد السماوات يتفطرن مضارع مستمر يفيد ان السماء على طول في حالة غضب على من يعبدون من دون الله احد وملا... تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض الارض هتتشق نصين وتخر الجبال هدا الجبل عشان يتهد محتاج مليون فاس قاعدين يضربوا فيه خمس ست سنين الجبل هيتهد من كل كلمة بتتقال على ربنا من الآيات اللي تزلزل القلب غضب الكون لله يوم القيامة وربنا بيقول في سورة ال- الانشقاق وألقت ما فيها الأرض الغضبانة وهي بترمي البشر من قلبها من غضبها على المعاصي بتاعتهم إذا السماء انشقت من غضبها على معاصي البشر وصف القرآن لخوف الكون من الله سبحانه وتعالى وصف يزلزل القلب ربنا بيقول في سورة المزمل عن الكون يوم القيامة يوم ترجف الأرض والجبال الأرض اللي معن... مش مكلفة الجبال اللي مش معمول لها جنة ونهر اللي ما عندهمش صراط وميزان وحساب يوم ترجف بيرتجفوا من الفزع بيرتجفوا من خشية الله والخوف من الله أمال البني آدم المفروض يخاف قد إيه وصف القرآن لعبودية الكل لله الكون كله عارف ربنا الكون كله بيحب ربنا عايز اقول ايه يا جماعة عايز اقول ايه عايز اقول انت الكسبان انت الكسبانة انت الكسبان عارفين الناس بتتهافت على دخول الكليات العسكريه ليه عشان الامتيازات اللي اللي بيعلق نسور و... و... ونجوم على كتفه بياخدها قد ايه هو الامتيازات اللي الصالحين بياخدوها من قوه العلاقه بينهم وبين ربنا العلاقه بين الصالحين وبين الله علاقه جباره علاقه فيها عطاءات لا حدود لها انت الكسبانه بكل يوم هتصوميه انت الكسبان بكل ليله هتضغط على نفسك وتقومها انت الكسبانه بكل جلسه ضحى هتقعديها انت الكسبان بكل ختم القران هتختمها انت الكسبانه بكل يوم اعتكاف هتعتك فيه انت الكسبان بكل جوله دعويه هتنزل تتكلم فيها عن ربنا انتوا الكسبانين بكل جنيه هتطلعوا للانفاق على الدعوه الى الله انت الكسبانه بكل ايه هتحفظيها من القران انت الكسبان بكل كلمه دعويه هتديها في مسجد انت الكسبانه بكل واحده غير ملتزمه هتدعيها الى الله انت الكسبان اشمعنى ابراهيم يا جماعه اشمعنى ابراهيم اشمعنى ابراهيم اللي ربنا غير له السنن بالمنظر ده لانه قالها من قلبه حسبي الله ونعم الوكيل نفس الكلمه اللي ربنا ضيع حراره النار بها عن ابراهيم لما ابراهيم قالها هي الكلمه اللي احنا بنقولها دلوقتي امال حياتنا ما بتتغيرش ليه الله لم يتغير احنا اللي الكلمه مش طالعه من قلبنا تقدري تقوليها من قلبك تقدر تقوم ليله بكلمه حسبي الله ونعم الوكيل تقدري تعيشي بمعنى حسبي الله كفايه عليا انت يا رب انا لا عايزه واسطه وزير ولا لواء ولا انا عايزك تبقى انت معايا يا رب حسبي الله انت كفايه عليا في الحياه لو انت معايا يا رب اذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي انا في غنى ونعم الوكيل معاملة ربنا معاملة الله عايزين نتكلم عن ربنا من تجاربنا في معاملة ربنا يا جماعة عايزين نتكلم عن ربنا من واقع حياتنا ايه ايه ايه, إيه تجاربك في معاملة الله تقدر تكلمني من معاملتك لربنا خمس دقايق عن ربنا عايزين نتكلم عن ربنا ونقول نعم الوكيل واحنا على يقين راسخ بيها الحاجة الثالثة في التشكيل اشمعنى سعد بن معاذ اللي اهتز له العرش في من الصحابة كانوا أعبد منه لو على الصيام الصحابة كانوا أكثر صياما منه لو على الدعوة كانوا أكثر جهدا منه لو على القيام كانوا أكثر قيام منه ده معنى جبار يا جماعة إيش معنى سعد بن معاذ ده معنى جبار المعنى اللي أنا بقوله لنفسي ولكل الدعاة ولكل العاملين لدين الله ولكل الدعوات والجماعات الإسلامية اللي مختلفة بينها وبين بعض ولكل اللي شغالين للدين من الرجال والنساء وبيختلفوا مع بعض لو على الدعوة مصعب بن عمير أعظم دعوة منه لو على القيام أبو بكر الصديق اقوى قياما منه لو على الذكر عبد الله بن عمرو بن العاص اكثر ذكرا منه اشمعنى سعد بن معاذ لان لما النبي عليه الصلاه والسلام دخل المدينه كان فيها اتنين كبار قوي قوي بجد عبد الله بن ابي بن سلول ده كان قائد وسعد بن معاذ ده كان قائد الاثنين كان لهم اتباع كتير في المدينه عبد الله بن ابي بن سلول لما عرف ان معنى اتباعه للنبي عليه الصلاه والسلام انه هينزل من على الكرسي بتاعه ويقعد قدام النبي وسط اللي كانوا امبارح اتباعه قال لا وبقى راس المنافقين ولو كان قبل اللي قبله سعد بن معاذ يا ترى كان ربنا اداله ايه سعد بن معاذ كسر نفسه لله وقبل انه ينزل من على الكرسي وقبل انه هو يقعد تحت اقدام النبي عليه الصلاه والسلام وسط اللي كانوا امبارح اتباعه معنى انك تكسر نفسك للدين معنى التربيه النفسيه ده من اعلى المعاني عند الله التي يرضى الله الله عن العبد ليها لما غير سنن البشر في كسر نفسيته ضد هواها وهوى السلطة وهوى التصدر ربنا غير له سنن الدنيا كلها عرفتوا يا جماعة ليه العرش اهتز لسعد بن معاذ عرفت يا كل داعية عرفت يا كل واحدة بتشتغل لدين ربنا تقدر تكسر نفسك لإخوانك تقدروا تكسروا نفسكم عشان نحط ايدنا في ايد بعض وعشان التيار الإسلامي يتوحد وعشان ربنا يفتح علينا بقى ويمكن لينا نقدر نكسر نفسياتنا لبعض نقدر نعمل اللي عمله سعد بن معاذ وساعتها نفتكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي تحرك له العرش اهتز العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض من قبل يا نار كوني بردة يا نار كوني بردة بتقولك ربنا بيعمل للصالحين ايه بتقول لك الكون بيحب الصالحين قد ايه بتقول لك الكون عابد مطيع لربنا قد ايه فانا تصرفون بعد كده يا جماعه ازاي ندي ظهرنا لربنا بعد كده يا جماعه ازاي نزهد في علاقتنا بربنا يا رب يا واصل المنقطعين اللهم صلنا اليك اللهم صلنا اليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا اليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم صلنا إليك اللهم لا تحرمنا من أنس كنفك اللهم لا تحرمنا من جوارك في الفردوس الأعلى اللهم من علينا بما مننت به على عبادك الصالحين اللهم عمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصديقين اللهم زكي لنا نفوسنا اللهم خلصنا من حب النفس وحب التصدر وحب الشهرة اللهم ألف بين العاملين لدينك اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وأخرج حظ النفوس من بيننا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باشرا